إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل ده أول لقاء لنا مع بعض بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا دائما على خير وفتح وبركة ونور من الله عز وجل وأن يجعل يعني هذا الكلام وسماع المستمعين خالصا لوجهه سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن نلقى هذا جزاء مباركا يوم القيامة وأن يكون لنا نورا يوم القيامة لنا أجمعين وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى بإذن الله عز وجل النهارده دائما وهنبقى مع بعض دايما بإذن الله عز وجل أي درس هيبقى مع بعض إما شرح آيات من كتاب الله عز وجل أو شرح حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا في عصر كثرت فيه شبهات وكثرت فيه شهوات فنحتاج إلى النور فالظلام صعب وظلام كثيف يحتاج إلى قوة من النور غير عادية وليس لنا سبيل إلى إزالة هذه الظلمات إلا عن طريق كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا سبيل إلى النور في هذه الظلمات الكثيفة المتتالية المتتابعة التي يحرص أعداء الله عز وجل على أن يزيدوها ليس لنا سبيل في هذا الزمان إلا عن طريق كلام ربنا وكلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبإذن الله عز وجل هيكون معنا النهاردة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله جل أن يعلمنا وأن يفهم الحديث هو حديث صحيح في مسلم وفي الترمذي وفي غيره من الكتب والحديث بفضل الله عز وجل هو عبارة عن وقفة صحابي يعني صحابي وقف مع نفسه وقفة أدى إلى وصول إلينا هذا الحديث إيه الحديث؟ حديث مشهور وكلنا عارفينه حتى من عنوان الدرس أظن أن كثير من الناس عرفوا الموضوع أو الحديث هنتكلم فيه وهي الصحابي اللي توقف مع نفسه هذه الوقفة وسيدنا حنظلة تعالوا مع بعض نشوف الحديث ونشوف ايه الوقفات اللي مع بعض وهنطبق ايه من الحديث على انفسنا واحنا بنسمع لنعمل يعني سمعنا وأطعنا بنسمع لنطبق مش بنسمع عشان نبقى سمعنا واستمتعنا لا سمعنا وأطعنا اول حاجة في الحديث حديث بيقول سيدنا حنظلة هو الاول حنظلة الاسدي على اختلاف يعني في تشكيل كلمة الاسدي او الاسدي او غير ذلك سيدنا حنظلة كاتب من كتاب الوحي شوف الاول شخصية سيدنا حنظلة كاتب من كتاب الوحي شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة له طبعا الرفقة الصالحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وغير ذلك مداوم مداوم على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ودائما ما يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تخيل انسان مداوم على مجلس علم ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم له من الرفقة الصالحة خيرة الناس بعد الأنبياء الصحابة كاتب من كتاب الوحي يعني بيكتب القرآن وهو ما زال غضا طريا بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تخيل واحد في كل هذه المميزات وبالرغم من ذلك حدث ما حدث ايه اللي حصل سيدنا حنظلة دخل بيته كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته قعد مع زوجته واولاده وجات بقى سيرة الزراعة وافتكر الشغل طلع من البيت بوجه غير الذي دخل به اللي بقول لكم ده عبارة عن مجموعة الروايات يعني خرج حنظلة من بيته بوجه غير الذي دخل به ودرجة انه بكى سيدنا حنظلة قعد يعيط في الطريق في طريق المسلمين انا عايزك تتخيل المشهد انت لو ماشي في الشارع لقيت اخوك اللي انت عارفه واقف بيعيط في الشارع ايه هتستغرب ايه اللي حصل انت بتعيط ليه هتتعجب تخيل سيدنا حنظلة واقف في الشارع بيعيط مر بمين سيدنا ابو بكر الصديق عدى سيدنا ابو بكر لقى اخوه بيبكي قال مالك يا حنظلة ايه اللي حصل بتعيط ليه قال يا ابا بكر نافق حنظلة انا طلعت منافق الله اكبر ايه اللي انت بتقوله ده يا حنظلة نافق حنظلة قال ابو بكر وما ذاك ايه اللي انت بتقوله ده قال ابو بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين فإذا ذهبنا إلى البيت لما نروح بقى تاني عافسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا لما نروح القعدة مع الزوجة والأولاد والكلام وشغل في المزرعة و... بنسى كتير من الحاجات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم أنا عايزك تتخيل نبدأ أول وقفة معانا إيه اللي خلى سيدنا حنظلة حياته تقف سيدنا حنظلة وقف في الشارع يبكي أول حاجة إحساس حنظلة بتغير مستوى الإيمان في قلبه وقف يبقى أول وقفة في الحديث أقف راقب قلبك أول ما تحس بتغير في إيمانك أقف سيب الدنيا كلها سيدنا حنظلة ساب زوجته وأولاده والضيعات وطلع في الشارع وقعد يعيط وقف وقف حياته أنا بقول لك حتى لو داعية أقف حتى لو طالب علم أقف مهما كانت مشاغلك الدينية أو الدنيوية إلا قلبك أغلى ما يملك الإنسان هو الإيمان فلا يعني يعني ليس من المعقول أو لأي إنسان عنده عقل أنه يفرط في أغلى ما يملك ده لو مليونير ثروته مثلا 10 مليون او 20 مليون لو خسر ربع مليون في تجارة الدنيا تتقلب يقف خسرت ليه وايه اللي خلاها تقل والمرة الجاية هنتصرف ازاي وبعد كده نعمل ايه و... انا عايزك تتخيل اغلى ما تملك في الايمان السبيل للوصول الى الفردوس الاعلى هو الايمان السبيل للأمان يوم القيامة هو الإيمان السبيل لحياة مطمئنة في الدنيا هو الإيمان السبيل أن يجعل كل حياتك خير هو الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لا خير إن أصابته سراء شكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا المؤمن الإيمان بيحول كل عناء ومصيبة إلى لذة الإيمان بيحول كل عناء إلى متعة وكل مصيبة وابتلاء إلى رضا وسكينة ازاي نفرط في الايمان وبعد صعوبة تحصيلي كيف نفرط في الايمان فسيدنا حنظلة اول وقفة معانا في الحديث اقف شوف ايه اللي بيحصل لايمانك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يخلق بيبلى بيذبل بتذهب نظرة الايمان اقف فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم نسأل الله ان يجدد الايمان في قلوبنا جميعا يبقى الشاهد اول وقفه معانا في الحديث النهارده اول ما تج... اول ما يعني تشعر بتغير بسيط ولو بسيط في ايمانك اقف في ناس الايمان بيتقطع في قلوبها ومش راضيه تقف عماله تتنقل من دروس لشغل لمش عارف لزواج ليه و... وحتى يكون حتى في شغله في الدين من طلب علم الدعوه وبينسى الايمان في قلبه وبينسى ان اول ثلاثه بتسعر بهم النار كانوا شغالين في الدين ما كانوش شغالين في الدنيا مصيبة مصيبة ان الانسان يغفل عن قلبه يبقى اول حاجة اقف مهما كانت ظروفك مش تبقى مشغول زي الصحابة مهما كانت ظروفك الدنيا او الدنيا تاني حاجة عشان ما نطولش تاني وقفة معانا في الحديث صدق سيدنا حنظلة صدق سيدنا حنظلة سيدنا حنظلة لما وقف كان صادق انت تلاقي واحد يجي يقول لك والله اصل انا قلبي سيدنا حنظله لما وقف كان ممكن مين اللي عدى عليه ساعتها سيدنا ابو بكر الصديق كان ممكن اي حد تاني يعدي انا عايزك تتخيل سيدنا حنظله بيكلم ابو بكر بيقول له يا ابا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنه والنار فكان راي عين الشاهد الى ونسينا كثيرا سيدنا ابو بكر قال شوف الرد اني لاجد ما تجد هلم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فورا نروح لايه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن اللي يعدي واحد منافق يسأل سيدنا حنظلة بتعيط ليه حنظلة يقول له نافق حنظلة يقول له ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده يقول له كذا كذا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يكرمنا الجنة والنار فكان رايين يقول منافق ممكن يهون المسألة يقول له يا عمي خضتني انا قلت احصل لكم حاجة بس انا قلت حاجة حد مات في العيلة ولا حاجة الموضوع بسيط يعني واحمد ربنا انت احسن من غيرك كتير يعني اللي انت انت نعمة انك انت بتقعد اصلا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يهون عليه ويخليه الموضوع ياخده بالنسبة له يعني سهل لكن لابد ان الانسان يبقى صادق عشان ربنا سبحانه وتعالى ييسر له اللي ياخد بايده كان في احد الاخوة كان احد الاخوة جه سألني سؤال فال... طيب الشاهد كان احد الاخوة بعد الدرس جه سألني سؤال فوانا ب... يعني انا متعجل ومش عارف اجاوبه فالمهم ايه ما جاوبتوش اجابة كاملة يعني قلت له ربنا يسر فالاخ ما شاء الله نحسبه كان صادق في معرفة اجابة سؤاله وكان حريص على ذلك فقرر قبل ما يروح البيت يروح يروح الاول يشتري شرايط يسمعها وهو عند مكتبة الشرايط بيقول لي تاني مرة قابلني بيقول لي انا قابلت الدكتور حازم شومان وسألته وبعدين قابلت الشيخ امين الانصاري وسألته وقابلت الشيخ مصطفى العدوي قلت الله اكبر لما كان صادق ربنا ابدله ثلاثة خير مني وما شاء الله الانسان لما يبقى صادق يريد ان يصل الى الله عز وجل يعني عامة الناس بيقولوا ايه اللي بيسأل ما يتوهش لانه نفسه يوصل فهيسأل فهيوصل كذلك الانسان الصادق بيبقى جواه هم وحرقة اذا اطلع عليها الله عز وجل دله على الخير واخذ بيده من حيث لا يحتسب ربنا يبعت له اخ يبعت له شيخ يبعت له شريط هي... هيوصله لو انسان صادق لو في حرقة في قلبه تالت حاجة رد سيدنا ابو بكر او قبل رد سيدنا ابو بكر اخوة سيدنا ابو بكر اخوة ابو بكر الصديق ان يقف عشان اخوه ويشوف ماله ويفضي حياته عشانه رابع حاجة سيدنا ابو بكر قال له ايه كان ممكن ابو بكر الصديق وهو من هو افضل البشر بعد الانبياء ابو بكر الصديق افضل هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبقى الرد رد إيه شديد اوقات بعض الناس لما تاخدوا الحماسة الايمانية فيجي واحد يقول له والله انا لما بروح الدرس ايماني بيزيد برجع البيت زوجتي والاولاد والشغل بنسى يوم يرد عليه يقول له بص بقى انت كده في خطر زوجتك واولادك وشغلك خطر عليك على ايمانك ولازم تحط حل للموضوع ده وتصرف فيرجع الاخ اللي سأل السؤال ده يبص لزوجته على انها عدو ويبص لاولاده على انهم اعداء ويبصوا للشغل على انه عدو بيعطله عن الايمان وما يعرفش يتصرف ازاي لا عرف يكمل في شغله الديني ولا عرف يكمل في شغله الدنيوي ويحبط من الناحيتين فاوقات الردود اللي مش على علم بتؤخر ما بتبقاش اصلا خير والحماسة لوحدها مش كفاية لابد من علم الراجل الراهب ومعنى الناس كلها عارفاه واضح انه كانت عبادته مشهوره جدا عند الناس قاتل المئة لما راح قال له انا قتلت 99 نفس هل لي من توبه دلوه الناس على راهب فقال هل لي من توبه قال لا ومن كتر عبادته عظم قتل ونسي ان العلم بيقول له لا مفيش حاجة اسمها مفيش توبة لا في توبة فكذلك الانسان يعني شوف رد سيدنا ابو بكر اعترف اه نقطة مهمة قوي تكلم مجموعة من حتى الاخوة والاخوات تكلمهم عن خطورة الايمان في القلب تلاقيه يشعر انه مستغني عن الكلام ده مستغني عن سماع الجنة والنار كم اخ من الاخوة بيسمع عن الجنة والنار كم اخت من الاخوات بتسمع عن الجنة والنار كم واحد من العاملين لدين الله عز وجل بيسمع عن الجنة والنار سيدنا ابو بكر قال له اني لا اجد ما تجد اعترف تواضع قول ايوه انا عندي مشكلة طول ما انت مش معترف ان عندك مشكلة مش هتحلها قول ايوه انا عندي مشكلة ايوه هبحث لها عن حل قول انا عندي مشكلة طول ما انت مش معترف مش هتدور على الحل اول ما تحس انك على خطر هتدور على الحل وخد بالك كل ما بيزداد علمك وايمانك كل ما بتشعر بحجم المشكلة تاني كل ما بيزداد علمك وايمانك كل ما هتشعر بحجم المشكلة ازاي مين اكتر واحد لما كليته تتعبه يحس بالخطورة ويجي في دماغه الف حاجة ويباعد قلقان وحاسس بخطورة الموضوع مين دكتور الكلى اكتر واحد عنده علم في الموضوع ده هو اكتر واحد يخاف دكتور القلب لو شرب مثلا شوية شاي وسهر شوية وقلبه عادي يعني ضربات قلب زادت عادي جدا يعني زيادة طبيعية في الجسم تلاقي قاعد قلقان ويا ترى دي نتيجة انه مرض من المية اللي انا دارسهم واخد انه دواء من الالف اللي انا عارفهم ويقعد يفكر ويحسب فان واحد عادي غلبان ممكن قاعد ايه يعني مش في دماغه اصلا فكذلك اهل العلم واهل الايمان بيبقوا حريصين على الايمان اي تغير يقلق ويخاف مش كده عباد الرحمن اللي ربنا وصفهم في اخر سورة الفرقان بعد طول العبادة بيقولوا ربنا اصرف ابعدها عننا رب عذاب جهنم خايف فاهم الموضوع صح فاهم ايه الخطورة اللي ممكن تترتب على قلة الايمان طيب يبقى احنا قلنا كده حتى الان اربع وقفات الوقفة الاولى قف اقف ما تقولش اللي هتتصلح وانت ماشي اقف مع نفسك وقفة من اجل مراقبة منسوب الايمان في القلب منسوب الايمان في القلب مهم لابد ان يبقى عندك انسان لو عندك فقه في التعامل مع قلبك الايمان حصل له دلوقتي قل في انخفاض حاد في مستوى الايمان الايمان بيموت بيحتضر حصل له ايه الايمان ممكن بيصرخ في قلوب بعضنا ولا يلتفت اليه رقم اتنين يبقى رقم واحد قف رقم اتنين ال يعني وقفة سيدنا ابو بكر واخوته رقم ثلاثة اعتراف والتواضع عشان تصل للحل قضية مهمة جدا ان الانس... احنا في عصر شهوات وفي عصر شبهات وعصر انتشار الاسباب انتشار رهيب غصب عننا الواقع بيضغط عليك انك تبقى ملبوخ في الدنيا تلاقي الطالب من اول ما بيدخل اعدادي لغاية لما يبقى عنده خمسين سنة في دوامة قال الله عز وجل الهاكم التكاثر فضل ملهي حتى زرتم المقابر انا اعرف ان واحد يتلبخ او يتلهى او ينسى ساعة يوم ينسى وبعدين يفتكر انما واحد يفضل ناسي اربعين سنة واحد يفضل ملبوخ في حاجة اربعين سنة او خمسين سنة ده ايه ده دي الدنيا اللي تعمل كده الدنيا كذلك اتتك اياتنا فايه فنسي يا نسي نسي ازاي طب ما افتكرش عنده ستين سنة ونسي ازاي يعني لبخة ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل ملهي ملبوخ عمال يطلع من حاجة لحاجة حاجة لحاجة يطلع انت من ساعة ما بتصحى الصبح لو واحد بيصحى مثلا 8 الصبح ينزل السكاشن مح... ده لو طالب سكاشن محاضرات دروس مذاكرة امتحانات راوندات ترم مش عارف عمال يتلبخ يتلبخ يتلبخ مش قادر يقف مع نفسه ايه ده انا ايماني فين انا حاسس بالجنة انا مشتاق للجنة هل انا مشتاق للجنة هل انا مشتاق لرؤية وجه الله عز وجل هل انا بالليل كده وانا نايم دموعي بتنزل على خدي مشتاق ان انا ارى وجه الله عز وجل مشتاق ان انا اشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض الكلام ده بيروح فين الكلام ده في درس ايماني لشيخ من المشايخ بيخلينا نعيط ونفتكره ليه بننساه وليه لما بننساه ما بنفتكروش تاني فين عياط 27 رمضان فين ليله 27 راح فين فين عهود ومواثيق اخر ليله في رمضان راحت فين قال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة حديث حذيفة المشهور في الفتن ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه الأمانة الإيمان والتكاليف ترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها في قلبه مثل الوقت ثم ينام الرجل النومة فترفع الأمانة فيبقى أثرها في قلبه مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء فاهمين طبعا هنفسر صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه الحديث الجميل ده قال صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم اي يغفل الرجل الغفلة ينسى يتلبخ دوامة يوم لما يتلبخ وما يشكرش ربنا على نعمة الايمان اللي ربنا حطها له في قلبه وينساها طالما انت مش محتاجها بقى ترفع منك غيرك احق بها يرفع الإيمان يعني ممكن واحد يعيط في 27 ويقذف الإيمان في قلبه لكن يعدي شهر شوال طول شهر شوال ما سمعش ولا صريط ما عادش مع صحبة صالحة ما صلاش قيام ليل ما بكاش من قراءة القرآن ما افتكرش المعاني الإيمانية ما حرص لم يحرص على وجوده في بيئة إيمانية يوم يرفع الإيمان جزء من الإيمان يرفع فيظل اثر الايمان مثل الوقت الوقت زي اللون لما في الاخر يبهت او لغوشة بسيطة كده يبقى ال... لما بعد شهر شوال وشهر ذو القعدة اما بعد عن رمضان الايمان بالنسبة له ملغوش الصورة مش واضحة زمان في رمضان صورة الايمان كانت منورة مزهزهة صورة الجنة كانت منورة في قلبه صورة النار ما كانتش محتاجة ان هي تتكلم كده عن النار النار اصلا صورتها مشتعلة في ذاكرته شوقه الى النبي صلى الله عليه وسلم مشتعل شوق الرؤية وجه الله مشتعل بعد فترة لما نام النوم وغفل الغفلة ورفع الايمان من قلبه اصبح الكلام ده كله صورة ملغوشة باهتة ايمان باهت يوم يعمل ايه مش يفوق بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ثم ينام الرجل النومة يرجع يغفل تاني فترفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل ايه المجل ده المجل عارف لما واحد يمسك فاس ويقعد يشتغل يشتغل يشتغل اول ما يسيب الفاس ايده فاضية حاسس انه ماسك حاجة في ايده ايده كده تحس ان هي منملة و- وبتنبض حاسة ان هي لسه ماسكة حاجة وحقيقة هو ساب الشغل خلاص هو ده حاسس الايمان بالنسبة له ذكريات الايمان بالنسبة له آه، حاجة بيفتكرها حاجة حاسسها وهي مش موجودة النبي بيشبه لك بقى صلى الله عليه وسلم بيشبه لك ايه المجل دوت يبقى قلنا المجل اثر العمل في اليد المجل اثر العمل في اليد ك- كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء يعني ايه بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف يعني ايه اثر الايمان بيفضل في القلب مثل المجل لما تجيب جمرة وتدحرجها على رجلك فحم مولع وترميه على رجلك يتدحرج يقوم ايه اللي يحصل في رجلك كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا نفط عارفين يعني بلغة العام عارفين ال- البقابيق بتاعت الحروق لما يطلع آه، حاجة كده منفوخة كده وفيها مية وهي اصلا فاضية يعني تيجي تدخل فيها اي حاجة تفرقعها تلاقيها نفط فتراه منتبرا منتبر يعني عالي جز... ع- بقى عالي زي المنبر المنبر بيبقى عالي سمي المنبر ليه لانه مرتفع يقول لك الهمزه دي على نبره يعني تعمل لها سنه مرتفعه عن الكلام كده فالنبر في الاصل هو العلو فنفط فتراه منتبرا يعني ح- اجزاء من جسده مرتفعه وعامله كور فنفط فتراه منتبرا انت يتهلك ان ده ورم وتبص مفيهوش حاجه ف... وليس فيه شيء شكله ملتزم كلامه كلام الملتزمين لكن حقيقة هو مش ملتزم الالتزام بالنسبة له عبارة عن ذكريات يقول لك انا يوم 25 رمضان عملت كذا ويوم العيد عملت كذا في الدين وليلة 27 رمضان عملت كذا طب انت دلوقتي لا الدين بالنسبة له ذكريات بس كل ده عشان نام النومة عشان غفل الغفلة خطورة النوم أثناء الطريق سيدنا موسى في طريقه في رحلته إلى الخضر ريح شوية هو ويوشع بن نون في رواية إن هو اللي نام صح يوم لقوا نفسهم عدوا المكان اللي كان المفروض يقفوا عنده اتأخروا كتير ولفوا ورجعوا كل ده خطورة النوم في الطريق اوعى اوعى تنام اوعى تغفل طب الحل ايه ما المشكلة صعبة ايه الحل انا بشتغل ودروس عندي زوجة اولاد بنسى انا فعلا بنسى مشكلة سيدنا حنظلة دي كم واحد انا اسألكم سؤال كم واحد عنده مشكلة سيدنا حنظلة كم واحد في الدرس الايماني ايمانه بيعلى وبيزيد وبيعيط وفي الخطبة بيعيط وبعدين في الشغل والدوامة بينسى كم واحد عنده المشكلة دي كم واحد من اللي موجودين دلوقتي حقيقة حاسس ان بيمر عليه فترات ايمانه عالي جدا جدا وفترات الكلام ده بالنسبه له ذكريات كام واحد ولا واحد ما شاء الله كله ايمانه على طول آه، ما شاء الله لا قوه الا بالله انا بكلم اولياء بقى معايا. اكيد فالشاهد طيب نسال سؤال طالما معظمنا كده كم واحد وقف مع نفسه وقفه حنظله كم واحد وقف مع نفسه وقفت حنظلة يبقى احنا حقيقة مش عارفين يعني ايه الايمان مش عارفين قيمة الايمان فعلا مش عارفين كده سيدنا حنظلة خاف مش خاف حياته وقفت عيط في الشارع انا عايزك تتخيل يعني ايه انك تمشي تلاقي واحد قاعد بيعيط في الشارع طب ما يخش جوه يعيط طب ما يصبر لما يروح ويعيط الموضوع بالنسبه له مهم الموضوع بالنسبه له حياه او موت هو اصلا شايف ان الحاجه الوحيده اللي, اللي هو موجود عشانها في الدنيا هي دي فدي لما تروح يبقى انا بعمل ايه لازم تقف احنا مش احنا للاسف الصحابه كانوا عارفين قيمه الدين لانه تعبوا عشان يجيبوه احنا مش عارفين مش عارفين ما بنشعرش بقيمته فبيروح مننا ومش زعلانين عادي الشاهد ايه الحل قال ابو بكر رضي الله عنه هلم بنا الى رسول الله لا. سيدنا ابو بكر عمره ما كان فاضي سيدنا ابو بكر يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من اصبح منكم اليوم صائما انا من تبع جنازة انا من تصدق بصدقة انا من عاد مريضا انا سيدنا ابو بكر ما كانش بيعدي طاعة يعرف يعملها الا بيعملها كان بيحاول يدخل من ابواب الجنة التمانية تخيل واحد بهذا الوقت وبهذا الشغل وبهذه الهمة وماشي في الشارع اكيد ما كانش رايح مشوار عادي كان رايح يعمل حاجة كانش ماشي بيتمشى يعني كانش بيضيع وقت في الشارع معنى ان سيدنا ابو بكر كان ماشي له هدف ويقابل حنظلة مالك يا حنظلة يقول له سيدنا حنظلة كده اه يسيب كل حاجة في حياته برضه ابو بكر ده فكرة عام بقى عند الصحابة مش بس سيدنا حنظلة يقوم سيدنا ابو بكر يقول له حالا مش بو مش بقول لك ايه يا حنظلة عن رأيي النهارده الثلاث خليها الثلاث الجاي نتقابل بقى نشوف عندنا الثلاث الجاي نتقابل لا لا هلم بنا الوقتي حالا هلم بنا الى رسول الله الوقتي طب ما نستنى طب ما تشوف تخلص مشوارك ونتقابل بالليل و... ونشوف الصبح مثلا بعد الصلاة الوقتي قضية حياة او موت امتى الواحد بينزل الوقتي يروح الدكتور اما تبقى حالة طوارئ حالة الطوارئ هو اللي بينزل فورا انما ما سوى ذلك لو حالة عادية خلاص خليها بكرة طب في كشف بكرة طب احجز لنا كمان اسبوع فتلاقي ايه بيحجز براحته عند الدكتور انما الانسان امتى ينزل فورا اما تبقى حالة طوارئ يبقى قضية الايمان قضية طوارئ تعامل مع الايمان في قلبك قضية طوارئ انا اسالكم انا اقول لكم على خطورة الموضوع في ايه انا من الاسئلة اللي كانت شغلاني وتعباني نفسيا معقول اخ يقوم ليل ويدعو الى الله ويبكي وبعدين ينتكس مش مثلا يفطر ينتكس ايوه يعني يرجع يعمل كبائر تاني انا ما كنتش قادر افهم كنت قاعد اقول ايه لا لا ده هو اكيد اصل هو كان منافق في الفتره دي بس انا اعرف ناس ما كانتش منافقين وانتكست او لا اصل هو مثلا كان بيمثل اصل هو لا هو ما كانش بيمثل هو كان بيعيط بجد ايه ازاي يدوق اللذه دي ويشتاق للجنة ويبكي من النار ويدعو الى الله ويقع تاني قعدت افكر ليه ازاي وقع وما كانش منافق ولا حاجة ماشي في ناس بتدخل الطريق تمثل اقول طيب كان داخل عشان دنيا ولما ما لقاهاش انتكس لا برضه ما كانش داخل عشان دنيا امال ايه امال ايه المشكلة المشكلة انه لما بدأ يحصل حفرة في الايمان في قلبه ما وقفش كنت بقرأ قصة لأحد الإخوة اللي كانوا عاملين للدين وانتكس فواحد راح يدعوه مش مصدق فبيقول له أنا منتكس بقالي شهور ومحدش عارف هو زي ما هو وبيدي الدرس ومنتكس وبينزل الأسرة الفقيرة ومنتكس من جوه وبيمارس حياته ومنتكس لأن لما بيحصل فجوة وحفرة في الإيمان لازم تردمها تلاقي شاب ينزل اخ داعية قام الليل صلى الفجر قعد جلسة الضحى نزل الكلية بنت حاولت تفتنه وقع سهم في قلبه الحل انه فورا دي حالة طوارئ دي اسمها حالة طوارئ يجري بسرعة على اي داعية يجري بسرعة على اي اخ ينظف بسرعة يرمم الحفرة دي لو سابها وقال بعدين او واحد اتعرض عليه شغلانه حرام او واحد اتعرض عليه فتنه او اخت اتعرض عليها فتنه او اي او واحد دخل موقع على النت ايده خانته دخل موقع اباحي او او او فتن وغلط الغلطه تعمل حفره الحفره دي لو ما اتردمتش هتبقى مصيبه انا عايزك فورا اول ما منسوب الايمان يقل هلم بنا الى رسول الله يبقى على طول الا الايمان ده يعتبر حالة طوارئ اتعامل مع الايمان انه حالة طوارئ اجري سيدنا ابو بكر وقف حياته هو كمان يلا بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلعوا الاثنين على النبي صلى الله عليه وسلم دخل حنظلة على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة العلماء هنا الشراح بيقولوا حتة حلوة في الحديث حتة لطيفة كده بل يعني بلاغية سيدنا حنظله ما قالش نافقته ما بيك... يعني مع انه بيتكلم عن نفسه يعني المفروض اللي يتكلم عن نفسه يقول انا عملت كذا انا حاسس كذا كانه بيتكلم عن واحد غريب بيقول له نافق حنظله كانه بيتكلم عن حنظله بيقول له حنظله ده وحش حنظله ده نافق تجرد من نفسه وبيتكلم عن شخصيه اخرى ليه كان من كتر بغضه لنفسه مش عايز يعيش جوه نفسه بيتكلم عنه بعد عنه كانه بيهجر نفسه في الله وعايز يصلحه شوف شوف ال- الايمان ايه ده عشان كده الناس دي وصلت عشان كده الناس دي ربنا فتح على ايديها الناس دي كانت عارفه قيمه الاشياء عارفه قيمه الايمان قال نافق حنظله قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه قال ما اسكت بتقول ايه وفي روايه قال وما ذاك ايه اللي انت بتقوله ده يا حنظله ازاي يعني في روايه اصلا وكان في مسلم انه كان لسه من فتره قريبه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عن النار فازاي بتقول كده قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا ذهبنا عافسنا الزوجات وانشغلنا بالضيعات فنسينا كثيرا شوف بقى رد الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرد إيه، اللي على علم وما ينطق عن الهوى الرد المعلم من الله عز وجل يعلم النفوس ويعلم قدرها ويعلم واقع الناس الرد المبهر رد اللي هو عنوان درس ساعة وساعة نفهم معناه الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وفي زيادة وفي الذكر يعني حتى لو استمرت على الذكر بس مش أي ذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم لو قدرت توصل ان ايمانك على طول شايف الجنة وشايف النار مستمر دايما ده انت كده الملائكة تصافحك في الطرق ليه الملائكة تصافحك في الطرقات ليه لانه بقى زي الملائكة ما هي الملائكة هم الوحيدين اللي لا يفترون سبحون ليل نهار لا يفترون ولكن يا حنظلة غالب البشر بقى عامة الناس ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يعني ايه نفهم دي اهم حاجة بقى في الدرس كله يعني ايه اهم حتتين في الدرس كله اول جزئية اقف عشان الايمان ودي تاني جزئية مهمة جدا يعني ايه كلمة ساعة الكلمة اللي دنسها فكر كثير من الناس للأسف وبقى يقولوا ساعة لقلبك وساعة لربك وكلمة منهج حياة لكن ده الناس فهم كثير من الناس يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفهم الاول ساعة وساعة ده دي النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال ايها الناس ساعة وساعة ولا ده رد لسؤال اتسأل سؤال فجاوب تاني النبي صلى الله عليه وسلم طلع على المنبر وقال ايها الناس ساعة وساعة ولا هو اتسأل سؤال فجاوب اتسأل سؤال فجاوب يعني ده ده مش دي مش خطوة بعيدة عن وق... لا ده إجابة لسؤال يبقى عشان نعرف ايه هي الساعة الأولانية ونعرف ايه هي الساعة الثانية نشوف السؤال هما مش كانوا يقولنا كده في المدرسة وفي بتاع اقرا السؤال كويس عشان تعرف تجاوب وفهم السؤال نص الإجابة هو كده افهم السؤال عشان تفهم الإجابة ايه الساعة الأولانية كلمة ساعة الأولانية دي يعني ايه اعمل فيها ايه دي بيقول له سيدنا حنظله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما تبطلش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش لازم تكتب بس تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين بس هي دي اللي انا عايزها النبي صلى الله عليه وسلم الساعة اللي انت قلتها دي انا عايزها يعني ايه انا عايز في حياتك ساعة يوصل فيها منسوب الإيمان إنك شايف الجنة والنار لو دي وجدت اشتغل بقى في الدنيا زي ما انت عايز عايز تشتغل 8 ساعات في الدنيا 10 في المباح اشتغل بشرط ان يسبقها ساعة فيها ان يسبقها ساعة فيها بترى فيها الجنة والنار يعني المشكلة يا جماعة ان احنا بنقول يا جماعة ساعة وساعة ونحرص على نحرص على حضور الدروس وكذا وكذا تلاقي الاخوة ال- او الاخوات بيحضر الدرس وملهي ملهي ملهي قاعد الدرس اخ تلاقيه قاعد ساند في اخر المسجد على الحيطة ويفوق في اخر الدرس تلاقي قبل البتاع قايم يتوضى وفايق لانه كان نايم في الدرس في الاخر يقول لك ما انا بطبق ساعة وساعة امال انا انتكست ليه انتكست لان مش دي الساعة المطلوبة مش اي ساعة مطلوبة لا ساعة بيصل فيها مستوى الايمان الى رؤية الجنة والنار رؤية العين دي اخطر يا جماعة نقطة ركزوا معايا بالله عليكم احنا في عصر انجراف شلالات فتن عايزة اثبات كالجبال رواسي عوامل الثبات ساعة لازم يكون في يومك على اقل تقدير في اسبوعك ساعة بيوصل في يعني تلاقي اخ يقول اقول له ساعة ولا ساعة يقول لي ده انا بق- بقعد جلسة ضحى وبقوم الليل وبحضر درس وبرضه مستوى الايمان قليل لانه جلسة الضحى قاعد بيفقر بينام فيها القيام بيخطف ركعتين ومش عارف هو قرا ايه وركع امتى ولا ركع قبل السجود ولا سجد قبل الركوع الدرس قاعد سند اخر الحيطه ما هو ما ينفعش ماشي ممكن اهتمام بكثرة الاشياء مش كلها تبقى بس لازم على الاقل ساعة كده تخليني مشتاق للجنة وخايف مرعوب من النار انما ان انا يعدي عليا شهر كامل مفيش مرة فيه ابكي شوقا الى الله يعدي عليا شهر كامل مفيش مرة مرعوب من جهنم يعدي عليا شهر كامل ما اقفش قدام قبر وابص عليه كده وأع- واعرف حقرت الدنيا لا انا كده خطر بقى انا كده هنا في خطر انا كده ايماني هنا مهدد هنا دي حالة طوارئ دي اسمها هنا حالة طوارئ فورا تقف مع نفسك وقف انزل قال الله عز وجل ان الذين اتقوا وال- وعدم تطبيق الايه دي سبب من اسباب انتكاس الاخوه اللي بقول لكم عليهم ان الذين اتقوا اذا اذا دي يعني بمجرد اذا مسهم مش دخل لهم بقى كمان مجرد مس طائف مش كمان نزغه مجرد بيطوف حواليه اذا مسهم طائف من الشيطان اول ما بيشعر بالخطر فورا تذكروا فاذا هم مبص... اذا دي الفجائيه فاذا هم مبصرون فجاه يبصر ياه ده انا كنت هروح في مصيبه طب يعني ايه تذكروا تذكروا ايه تذكروا إيه؟ الجنه ولا النار ولا معرفه الله ولا القبر ولا هم الدين ولا الصراط اي حاجه او كل حاجه المهم انه يفتكر وكل واحد عارف هو بيرجع لربنا ازاي في واحد ايات الجنه بترجعه في واحد ايات النار في واحد منظر القبر وفي واحد الكفن في واحد الغسل في واحد المرضى وفي واحد الاسره الفقيره كل واحد عارف هو بيرجع ازاي بل الانسان على نفسه بصير هو عارف يبقى لابد من وجود ساعة شوف بيقول له انا ببقى عندك ببقى شايف الجنة والنار انا عايز دي لو وجدت هي دي الساعة الاولانية الساعة التانية ساعة العمل في الدنيا او ساعة المباحات رتبت رتب وجود ساعة الدنيا وساعة المباحات على ساعة الدين لان ده ترتيب حنظلة قال له انا ببقى عندك الاول عند النبي صلى الله عليه وسلم فبتكلمني عن الجنة والنار بعدين بروح البيت قال له يبقى واظب على الساعة الاولانية وواظب على الساعة التانية يبقى لازم الساعة الاول بتاعت الدين فين فين في حياتنا فين الشريط اللي بتسمعه وانت مركز وماسك ورقة وقلم وبتبكي وبتلخص فين فين الكتاب اللي بتاخله بنفسك وتقعد تقراه فين الدرس الايماني اللي بتبقى حريص عليه فين فين الصحبة الصالحة اللي لما بتجتمعوا بتعملوا بقى زي ابو الدرداء وابو ذر وغيره من الصحابة هيا بنا نؤمن ساعة تعالوا عبد الله بن رواحة هيا بنا نؤمن ساعة ابو موسى الاشعري وسيدنا عمر الخطاب تروى عن معظمهم هيا بنا يلا نفكر بعض بالجنة ونفكر بعض بالنار وحد يقرأ القرآن ونبكي ونتباكى يبقى اهم وقفة تاني اهم حاجة في الحديث ساعة وساعة احرص ما تغفلش عن قلبك قلنا ينام الرجل نومة فترفع الامانة احرص انك خاف انك تنام النومة تصحى تغفل الغفلة تلاقي الايمان مش موجود يبقى الايمان بالنسبة لك للأسف زي ما عند كثير من الناس ذكريات تكلمه يقول لك يا فين ايام انفعالي بقضية القدس الوقت القدس بالنسبة له سراب يا الفردوس لسه ناس بتتكلم عن الفردوس والشوق للفردوس يا ده انا من سنة من سنة ما عادش ادعي مثلا ساعة متواصل ان ربنا يرزقني الفردوس الإيمان بالنسبة له ذكريات لأن الإيمان قاعد يذبل يذبل يخلق يدوب يبهت أصبح باهت ملوش أي معالم في قلبه وهو سايب وساكت ويستمر ثم ينام النوم ثم ينام النوم لغاية خلاص ما والعياذ بالله ينتكس زي ما الأخ اللي انتكس ده كان بيقول وكان من العاملين الدين بيقول ده أنا كنت منتكس بقالي شهور ومحدش عارف لأن موقفش خطورته إنه موقفش الوقفة دي فنسأل الله عز وجل ان هو يبصرنا بديننا ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وبطن اسأل الله عز وجل ان يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وبطن يبقى اهم فايدتين عشان ما نتوهش ونطلع بحاجة اهم وقفتين معانا في الدرس اول اول وقفة قف راقب منسوب ايمانك وقف عند اي تغير اقف رقم اتنين لابد من وجود ساعة ايمانية ترى فيها الجنة والنار رأي العين ما تبقاش اي ساعة ايمانية وبعدين الغريبة ان سيدنا حنظلة هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مع الصحابه بيتكلم معاهم في ايه يعني لما كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه بيتكلم معاهم في ايه بيتكلم معاهم في كل حاجه بيتكلم معاهم في فقه الطهاره والصلاه والبيوع والاخلاق والجنه والنار بيتكلم معاهم في كل حاجه ويوم القيامه ليه سيدنا حنظله لما اتكلم تشعر من كلام حنظله ان كان النبي ما بيتكلمش النبي صلى الله عليه وسلم كانه ما بيتكلمش غير في الجنه والنار بيقول له يكون عندك فتذكره بصيغه المضارع بالجنه والنار هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بيتكلمش غير في الجنة لا النبي بيتكلم في كل حاجة طب ليه حنظلة قال كده عشان غياب الجنة والنار هيؤدي لانهيار كل الدين ما هو لو الجنة والنار غابت ده الدافع لو غابت مش هيبقى فيه بقى لا معاملات ولا اخلاق ولا ولا اي حاجة دي الدفعة اللي لابد ان هي تظل مشتعل ده الوقود اللي لابد يظل مشتعل دائما عشان الانسان ينطلق للامان وكأن ده غالب كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ده غالب اللي يسمع الحديث يفهم ان ده غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وتجد ان القرآن الكتاب المحفوظ بحفظ الله عز وجل المنهج تجد تلته تقريبا وعظ جنة ونار ودار اخرة يبقى القضية محدش يقول انا كبرت على كده لا احرص على كثرة سماع الجنة والنار أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من الفتن قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك